فيعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله احنا قلنا في قصة القلوب أكيد انتوا سمعتوا الكلام ده في زوغان القلوب قلت ان ممكن اه انت اسمك ايه عيد الواد عيد قاعد يفرك قدامي وانا بحب اما ادي الدرس ما حدش يفرك اقعد اهدى مالك يا عيد عايز اشرب اتفضل يا عيد اشرب واقعد عيد شرب وبرضه بيفرك ما مالك يا عيد اصل رجلي بتوجعني عايز بس اروح الحته اللي هناك دي عشان امدد مدد يا عيد ما حدش يمدد قدامي صلي على الرسول صلى انا بحبكم في الله الحقيقه ان عيد لا عايز يشرب ولا عايز يمدد ده هو عايز يزوغ وانا عمال ازنق عليه انا بعمل كده لكن مع ربنا اللي عايز يزوغ ربنا بيديله فرصة يزوغ قال الله فلما زاغوا آه قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى أوب يلا روح زوغ انطلق لأنك تتعامل مع رب عزيز غني غيور اللي عايز يزوغ ها يلا ربنا يفتح له سكة وده اللي انا بقوله يمكن احداث 25 يناير وما تلاها كانت فرصة لناس كان نفسهم ايه كان نفسهم يزوغوا فربنا اداهم فرصة انهم يزوغوا وانا قلت قبل كده ان انا خرجت من رحلة الحج بآية قال الله جل جلاله وان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة انا قعدت اتعجب يا اخوة هو انتم مستعجلين الليلة دي قولوا لي للصبح ما قالوش للصبح غلط طب صلي صلي استنى. حتى للصبح بتاعكم ضعيفة ماشي هخلص اهو طب صلي طيب صلي طيب طب زيد النبي صلاة زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك أنا متوقع فإن كذبوك فقل ربكم ذو انتقام صح ولا لا لكن أفاجأ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة سبحان الملك كأن ربنا يقول من رحمته بالمؤمنين أن يكذب بعض المكذبين تكذبهم ايه راح قلت يعني لو كل الناس باتوا في منى ليلة التروية ما كناش نعرف نبات لو الاربعة مليون ولا خمسة مليون هيرموا وقت الزوال ما كناش هنعرف نرمي فهؤلاء الناس الذين اتبعوا هواهم وخالفوا الحق رحمة رحمة فلذلك بقول لك كده ان بعض الناس يزوغ ان ربنا سبحانه وتعالى يصب هذه البلاءات والفتن على الامه للتمييز ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب نعوذ بالله من مواريث السوء على اعمال السوء قال الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون في درس أمس في طنطا ذكرنا أن هذه الآية تضمنت خمسة أسباب لعلاج طول الأمل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أول علاج لقسوة القلب ذكر الله قال أشكو إليك قسوة قلبي قال أذبه بالذكر لما أجي أكلم الشيخ محمد النهاردة عن أهمية الذكر يقول لي يا شيخ أهمية الذكر ده الكلام بتاع العوام وال... والمبتدئين في الالتزام احنا عايزين كلام في العلم هو ده الكلام في العلم هو ده أهم شيء لطلبة العلم هو ده أهم شيء للمشايخ هو ده أهم شيء للأكابر هو ده أهم شيء لمن يريدون الله الذكر كثرة الذكر اللهج بالذكر الهتر بالذكر أن يظل ذكر الله على لسانك دوما كان يعد لرسول الله صل عليه صلى الله عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور اكثر من سبعين مره في مجلس واحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور شغال لسانه شغال طول الوقت ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه كان اكثر الناس ذكرا لله فاين اتباع النبي اين احباب النبي اين المتاسون بالنبي الذكر وما نزل من الحق القرآن قل لي يا ابني ولا تكذب بتختم القرآن كل قد ايه قل لي يا ابني آخر مرة ختمت القرآن من الحمد إلى الناس كانت امتى اللهم استرنا هتقول ايه لسيدنا النبي يوم القيامة لما يشتكيك لربنا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هتقول له إيه لما تقابل سيدنا النبي على الحوض ويسألك لما لم تختم القرآن كل جمعة كما كان يفعل أصحابي عتاب عتاب بما ستخرج من هذا العتاب تقول له يا رب ما كنتش فاضي طب هتكذب على ربنا وهو يعلم انك فاضي ما هو اللي بيقول النهارده لا يكلف الله نفسا الا وسعها بقول له وهو اعلم بوسعها يعلم ولا ما يعلمش هو يعلم انك تقدر تختم ولكن انت مشغول بتتابع الاخبار في التلفزيون وقاعد تشوف المناظرات والمظاهرات وقاعد تعرف جرايد او تلعب على الفيسبوك قاعد تهرج طول الليل والنهار وتتكلم فيما لا يعنيك ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل النهي عن التشبه بأهل الكتابين فطال عليهم الأمد إياك أن تستطيل الطريق أربعة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فسق القلوب اخوتي بعد أن ذكرنا هذه الأسباب الخمسة لعلاج قسوة القلب أردنا الليلة أن نبسط المسألة في مظاهر قسوة القلب وعلاجها من مظاهر قسوة القلب إهمال الجانب العبادي العبادة يا ترى يا أخي أين من يصلي قيام الليل 11 ركعة لا يتركها أبدا كل ليلة أنا ما بكلمكش عن العباد أنا بكلمك عن سيدنا النبي مش سيدنا النبي كان لا يترك قيام الليل سفرا ولا حضرا كل ليلة 11 ركعة بل كان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار انت قمت ليل امبارح لا طب اول امبارح لا طب اول اول لا طب الشهر ده قمت كام ليلة مفيش طب الشهر اللي فات لا اصلا مش متعود اتعود ابدأ من دلوقتي حالا اتعود ان كل ليلة قبل ما تنام صلي 11 ركعة حتى ولو بإنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد بس اتعود 11 ركعة لا تترك لا تنقص ركعة واحدة افرضها على نفسك صيام النوافل الاثنين والخميس وانا بقول دلوقتي التدرج في هذا العمل ما تجيش تصلي النهارده 11 ركعه بجزء ولا جزئين ولا ثلاثه وبكره ما تصليش لا ما ينفعش لا لا لا لا لا اذاك الليل تصلي 11 ركعه ب والضحى والم نشرح ان انزلناه واذا زلزلت وهكذا بالقصار بكره ابدا زود شويه بعمه والنازعات وعبسه بعده استمر على كده ست اشهر وبعد ست اشهر ابدأ من اول المصحف بقى تصلي الثمان ركعات دول بجزء من المصحف وانت بتقرأ من المصحف وانت واقف بعدها بسنتين ثلاثة يبقى بجزئين بعدها بخمس اربع خمس سنين 10 12 سنة بس المهم ما ترجعش لورا دايما خليك لفوق دايما في زياده تدرج في هذه النوافل ويا جماعة هذه النوافل مهمة جدا وخطيرة جدا في قضية إصلاح القلب اللهم أصلح قلوبنا لذلك احنا بنقول مظهر من مظاهر قسوة القلب إهمال العبادة إهمال العبادة صلاة الفرائض ضاعت بتضيع منه تكبيرة الإحرام وعلماءنا كانوا يقولوا إيه إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك من يبقى ما منوش فايدة تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس خلف الإمام سبب ضيعها إيه إنك ما بتصليش السنن القبلية إن الناس النهاردة بقت دماغها يلا يا عم العيشة ادانت إمام بيقعدوا تلت ساعة لسه قدامنا تلت ساعة هو أنت مطالب بإقامة الصلاة ولا مطالب بالأذان الأذان الأذان بيقولك حي على الصلاة يعني عندي الأذان أين أمثال سعيد بن المسيب اللي قال ما أذن المؤذن لي أربعين سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد إلا وأنا في المسجد المغرب على كام سبعا لخمسة سبعا لخمسة يبقى سبعا لعشر أنا في الجامع يؤذن مؤذن وأنا في المسجد أحرص صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين خفيفتين لمن شاء بين كل أذانين صلاة من صلى قبل العصر أربعا حرم الله بشره على النار من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا لم تمسه النار المواظبة على هذه النوافل حراسة للفرض لما اوصل عند الأذان وصلي النافلة وأدعو الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ده كلام سيدنا النبي صلي عليه يبقى أنا ساعتها دخلت الصلاة وأنا هادئ لكن جاي جاري وقف قدامي نص الصلاة على ما استجمع قلبي في الصلاة ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار
اوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الانسان بالام في المعدة او القولون العصبي او الجهاز الهضمي مما يؤثر على ادائه اليومي في عمله او في حياته اليومية الان وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة اكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور اسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري كما نسميه في عالم الطب ال GIT او جيت هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض جيت فري مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قل إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
تحت رعاية سماحة قاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية الأستاذ الدكتور أحمد هليل وبمناسبة إطلاق برنامج الإصلاح الأسري في المملكة الأردنية الهاشمية كونوا معنا في الملتقى الأسري الأول فبهداه مقتده بحضور نخبة من العلماء الخميس الحادي عشر من نيسان الحالي الساعة الثانية ظهرا بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب والدعوة عامة
اثنين من علامات قسوة القلب وعلاجها انا على طول بقول العلامة وعلاجها يبقى العلامة الاولانية اهمال جانب العبادة علاجها عبادة السر ان تكون لك خبيئة من عمل صالح لا يعلمها الا الله زي ما قلت لك قيام الليل صيام الاثنين والخميس كثرة الذكر الدعاء مع البكاء والخشوع والخشية والانكسار التضرع والذل لله جل جلاله معاني تتقرب بها إلى الله اثنين من أسباب أو من علامات قسوة القلب من مظاهر قسوة القلب من أعراض قسوة القلب إهمال عبادة الفكر في الآخرة علاجها أن يقوم بقلبك شاهد دائما من شواهد الآخرة يا إخوة لما ربنا جل جلاله فصل لنا في القرآن أهوال القيامة أشد تفصيل وسيدنا النبي زاد التفصيل تفصيلا صلي عليه بلغ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليه الإيمان بالغيب سببه ايه سره ايه احنا قلنا في أول حلقة في السلسلة دي اللي هي قصة القلوب اللي هي أول حاجة صغو القلوب قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا شياطين الإنس والجن بيلعبوا بدماغكم وانت مسلم راسك سمعني يا ابو احمر اه مسلم دماغك للتلفزيون والكل عمال ينخر في دماغك لحد ما ضيعوا مسألة عقيدة مسألة التوحيد مسألة السنة والفقه ما بقتش في دماغك بقى في دماغك موضوع تاني مختلف تماما يوحي بعضهم إلى بعض إيه ها زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى تصغى يعني إيه بقى تميل حاضر لحظة وهقول لك أذن لحظة حاضر ما تقلقش ولتصغى تصغى يعني تميل دخلت هرة ورسول الله يتوضأ فأصغى لها الإناء أصغى لها الإناء يعني إيه ميله لها كده عشان تشرب ها ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة يبقى هي دي قضية تعميق الإيمان بالآخرة لكي لا يصغى قلبك لقول المنافقين بقول ان من اسباب قسوة القلب وعلامات قسوة القلب ومظاهر قسوة القلب واعراض قسوة القلب اهمال عبادة الفكر في الاخرة ربنا وصف القيامة ابتداء من الخروج من القبر وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يخرج من القبر معاه سائق وشهيد واحد بيسوقه من وراه وواحد بيجره من قدامه وربنا وصف لنا ازاي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون وصف لك ازاي تشيل ذنوبك على ظهرك وتأتي القيامة ومعك سائق وشهيد وبعدين تطاير الصحف وبعدين الميزان والعرض على الله والصراط وصف تفصيلي دقيق الوصف ده عملي في قلبك تصورته هو ده اللي قلنا بقى في ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة قل لي لا أنا مؤمن بالآخرة قال الحسن البصري يقال لأحدهم أمؤمن أنت بيوم الحساب فيقول بلى وكذب ورب الكعبة إنما دين أحدهم لعقة على لسانه هي كلمة مؤمن بأنت بيوم الحساب أيوة نعم لا مش كده فين أثر الإيمان ده فين ثمرة الإيمان ده فين نتيجة الإيمان ده فين إحساسك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فين إحساسك بده إن اللي أنت بتقوله ده مكتوب ويوم القيامة اقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب لو تصورت هو ده بقى قيام شاهد من شواهد الآخرة بقلبك انك انت تتصور ان في ايدك كتابك وبتقرأ وفوجئت في الكتاب كذبة كذبتها صلاة ضيعتها زانية زنتها سرقة سرقتها وانت عمال تقرا وتقول يا فضيحتي هقابل ربنا ازاي بالكتاب ده هتقول له ايه اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب أن يقوم هذا الشاهد بقلبك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أن يقوم هذا الشاهد بقلبك وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم شيل ظهرك هيشيل قد ايه أن يقوم هذا الشاهد بقلبك ولمن خاف مقام ربه الوقفة قدام ربنا أن يقوم هذا الشاهد بقلبك العبور على الصراط الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف حس كده انك حاطط رجلك على الصراط انا عايزك تحس إن عارف لما تحس بسلك تحت رجلك مولع نار ما تحط رجلك يعمل ايه حس بكده انا عايزك تحس دلوقتي حالا في كعب رجلك بنار جهنم كده لما يقوم الشاهد ده بقلبك تحذر تحذر الآخرة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يبقى اللي هيحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يبقى طول الليل إيه ساجدا وقائما هو ده مش أنا مؤمن بيوم الحساب هو ده اللي ينجو من الفتن ثلاثة أن من علامات قسوة القلب الانفتاح على رفقاء السوء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث صحيح إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي رفقاء السوء كنا زمان نقول للولد يا ابني ما تصاحبش الناس الوحشة دلوقتي بقى رفقاء السوء التلفزيون والتليفون والنت الأعداء الثلاثة دول رفقاء سوء يشغلونك عن الله إلا إذا شغلوك بالله يبقوا مش رفقاء سوء إذا شغلوك عن الله يبقوا رفقاء سوء الإنسان عارف يقولوا دايما عند العرب لو أن امرأة زنت تود لو أن كل النساء زنينا الوحش عايز الناس كلها تبقى وحشة زيه والمنافق عايز الناس كلها تنافق زيه فلذلك من علامات قسوة القلب انك تلاقي نفسك بتبعد عن ربنا وعن الصالحين عن الذين يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر ويذكرونك بعيوبك وي... وي... ويدفعونك إلى إصلاحها تبعد عنهم وتكرههم أو تدافيهم أو تحس بالوحشة معهم ثم تألف الجلوس مع رفقاء السوء اللي بيتكلموا في الكورة وفي السياسة وفي الانتخابات وفي الأحزاب ويتكلموا في المشايخ بكلام سوء ويعيبوا عليهم ويتكلموا في ده وده وده انت عجبك الجو ده يبقى قسوة قلب علاجها اسمع اسمع قال ابن الجوزي إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله مش بتاعه ما تنفعلوش إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة لما تبقى لوحدك تحس انك انت خايف مستوحش نفسي حد يونسني فاعلم انك لا تصلح له لا تصلح لله الذين يريدون الله يشعرون بالانس بالله انا مش عايز اكرر الكلام اللي قلته امبارح تاني بس كلام غالي قوي قوي قوي قال رسول الله إن مما يذكر العبد من التسبيح والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ده كلام سيدنا النبي صلي عليه لما تقول سبحان الله الله أكبر الحمد لله ما تقول سبحان الله الله أكبر الحمد لله قول معايا سبحان الله الله أكبر الحمد لله لما تقولهم يتعاطفن حول العرش الثلاثة دول يجروا يجروا يجروا يجروا يجروا لحد عرش الله يتعاطفن يلتفوا حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن يقولوا عيد عيد عيد عيد عيد اسمك طلع في الجرايد يا مش في الجرايد ده فين حول العرش يا غافل حول العرش يذكرنا بصاحبين فالجلوس في مجالس الذكر شيخ أسامة سليمان الله يكرمه لما دعاني لفقوس قال لي هنعمل صوان بره قلت له لا لا لا, لا أنا مش بتاع الصوانات أنا بتاع المساجد مجتمع قوم فيه آه في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا الحديث مشهور الشاهد لما تقعد في المسجد الناس النهاردة ما بيقعدوش في المساجد لو أخرنا الإقامة شوية قلت يلا يا عم عايزين نصلي لو طولنا الصلاة شوية من أما بالناس فليخفف فرأوا الضعيف والضعيف ما جاش إلا وقت الصلاة يعني بقى ضعيف أين الجلوس في المسجد لما سيدنا النبي صلي عليه لولا أنكم مستعجلين كنت جبت الحديث على وجهه فيما يختصم الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات الكفارات قال وكثرة المكث في المسجد بعد الصلوات مين اللي بعد الصلاة بيقعد في الجامع النهاردة طب أيام أمن الدولة الله لا يعيدهم كان بيقفلوا الجامع الوقت الجامع ما بتقفلش ما حدش بيقعد ليه ما حدش بيقعد في الجامع ليه ما بتقعدش في الجامع ليه اقعد ويقول لك امشي عشان نقفل الجامع قول له يا رب هو اللي طردني لكن اقعد ما عملتهاش كثرة المكس في المسجد إن لهذه ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن لهذه المساجد أوتادا تتفقدهم الملائكة إذا غابوا وتعودهم إذا مرضوا أين أوتاد المساجد فين كثرة الذاكرين أنا عايز واحد كده منكم يوريني لسان وجداؤه اتقطعت من كثرة الذكر من كثرة الذكر لذلك الاجتماع على على الصالحين اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة من علامات وشواهد وأعراض قسوة القلب تعلق القلب بالذنب والغفلة فيه
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل جوينت فليكس أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة جوينت فليكس للكبار والصغار جوينت فليكس آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبو إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
تحت رعاية سماحة قاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية الأستاذ الدكتور أحمد هليل وبمناسبة إطلاق برنامج الإصلاح الأسري في المملكة الأردنية الهاشمية كونوا معنا في الملتقى الأسري الأول فبهداه مقتده بحضور نخبة من العلماء الخميس الحادي عشر من نيسان الحالي الساعة الثانية ظهرا بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب والدعوة عامة
يقول ابن عباس رضي الله عنهما يا صاحب الذنب احذر مغبة الذنب ولعدم حيائك ممن على اليمين والشمال أكبر من الذنب يا صاحب الذنب لفرح قلبك حال الظفر بالذنب أعظم من الذنب يا صاحب الذنب لحزن قلبك إذا فاتك الذنب أعظم من الذنب يا صاحب الذنب ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب أول تاني تدفع كام الصلاة على النبي احنا ما بنقبلش الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بس اللي ما دفعش الصلاة على النبي ما ي... ما يسمعش معانا يصلي على النبي الأول يا جماعة واحد ماشي في الشارع بص على واحدة ده اسمه زنا زنت عينه في التلفزيون بيشتري حاجة من البقال البقال حاطط التلفزيون التلفزيون جاب صورة واحدة بص لها كتبت عليك زانية زنا العين لكن اعظم من هذه الزانية لان الزانية دي عمل جوارح واحنا اصلنا قبل ذلك ان معاصي القلوب اعظم من معاصي الجوارح ولا قول تاني قول تاني طب صلي صلى الله عليه وسلم قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كبر عمل قلبي ما يدخلش الجنة والزنا والسرقة عمل جوارح يدخل الجنة يبقى دل على ان معاصي القلوب اعظم من معاصي الجوارح يعني الغرور والكبر والعجب ورؤية النفس والتعالي على الناس واحتقار الآخرين وهذه المعاصي القلبية أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر شاهد ان اللي عينه زنت ده زنا بس اكبر منها ان قلبه يفرح انه يبص الواحدة عريانة كده ويبتسم ان ربنا يرى من قلبك انه انشرح برؤية الزنا ده دي اكبر من الزنا اكبر من الزنا اكبر من الزنا بكتير لان دي معصية قلبية قد تنمو لتصل الى النفاق الاعتقادي عشان كده لما بقول لك ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله قول لي معقولة يبقى واحد ملتحي وطول عمره بيصلي وماشي وحافظ قرآن والآخر يموت كافر آه إزاي من تراكم هذه الذنوب والآثار في الآخر هيكذب ويموت مكذب وجاحد اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة معاصي القلوب دي خطيرة جدا الحتة اللي سيدنا عبد الله بن عباس بيقول فيها ايه يقول ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب يعني واحد مستخبي بيذنب سمع رجلين طالع على السلم قلبه اتخض كده خضة قلبك دي أكبر من الزنا إنك خفت من اللي طالع أكتر من خوفك من ربنا اللي شايفك ما تزعلش مني انت احيانا بتعملها تبقى بتتكلم مكالمة حرام وبعدين لما حد يدخل عليك تغير اللهجة يعني انت خايف من اللي دخل عليك اكتر من خوفك من ربنا ما ربنا سمعك هي دي معصية القلب انك انت تبقى قاعد بتتفرج على حاجة حرام وحد يدخل عليك تروح مغير المو... هي دي تعلق القلب بالذنب اللهم طهر قلوبنا والغفلة فيه انك انت تبقى اثناء الذنب على غفلة شديدة ولذلك اشترط ابن القيم للتوبة فوق الشروط الاربعة شرطين كمان الشروط الاربعة الاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم و الايمان والعمل الصالح شرطين زيادة فوق الاربعة الايمان ان تؤمن ان الله يراك وانت على الذنب ربنا اللي قال كده الا من تاب و امن و وعمل عملا صالحا شرط الايمان شرط في صحة التوبة وده سبيل الاعتذار انك لما تؤمن ان ربنا شافك وانت بتزني سمعك وانت بتكذب شافك وانت بتسرق ان تعلن ايمانك بهذا تعتذر وتقول له اسف يا رب انا كنت ما بفهمش وتتبع بعمل صالح خمسة عشان نختم ضعف الغيرة في القلب اللي صاحب القلب القاسي تلاقيه ما بيغيرش نمرة واحد الغيرة على حبك لله انا نفسي اشحت منك الشومة دي ماشي انت بتحب ربنا رد عليا طبعا طبعا طبعا طبعا خالص ده كلام لكن ايه رأيك انت بتحب ربنا لو حسيت ان انا بحب ربنا اكتر منك تغير لا مش طبعا ما بتغيرش ولا حاجة عادي عندك الامور خالص خالص السلف يقولوا ايه ان عبدا بلغه ان احدا خيرا منه ينبغي ان يحزنه ذلك مفروض لما تحس ان في حد بيحب ربنا اكتر منك مفروض ايه آه تغير آه تغار تزعل يعني يبدو ان احنا بنجيب سيره ابويا اليومين دول كتير قوي الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين كان ابويا بيوصلني وانا رايح المدرسه انا راكب عجله وهو راكب عجله فلما كان حد يسبقنا يقول لي ده سبقك ليه إن هو له ثلاث رجول وانت ليك رجلين هو راكب عربيه وانت راكب عجله ده ما يسبقكش اسبقه هي دي كده اتعلمنا الغيرة كده انك انت تغار ان يسبقك الى الله احد ليه فلان بيبكي وانت ما بتبكيش مفروض تحزن على نفسك ليه فلان حافظ القرآن وانت مش حافظ ليه فلان باين عليه اثار الصلاح وانت مش باين عليك ليه وهكذا ينبغي أن تغار ضعف الغيرة معناها أن قلبك ميت بقى اللهم أحي قلوبنا لما أنت مش غيران وضعف الغيرة ده اللي هو الأولاني ضعف الغيرة على حبك لله الغيرة على معاملتك مع الله بيتبعها بقى ضعف الغيرة على محارم الله انك تبقى شايف قدامك المحارم تنتهك وانت لا تغار فتبقى كده المصيبة الكبرى في موت القلب وعلاج هذا علو الهمة إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام اكمل يا بني آدم زود إيمانك انت تقدر مين اللي قال ان انت ما تقدرش انت تقدر انت في رمضان صرمت 30 يوم ورا بعض صح ولا لا يبقى تقدر قمت 30 ليله ورا بعض صح ولا لا يبقى تقدر مين اللي قال انك ما تقدرش تقدر انت كنت بتحفظ انجليزي وكيمياء وعلوم و و و في المدرسه يبقى تقدر تحفظ القران ولا ما تقدرش تقدر مين اللي قال انك ما تقدرش تقدر انت تقدر ولكن الشيطان هو اللي بيلعب بيك فيجب عليك أن تتخلص من وسوسة الشيطان ومن تقعيده وتخذيله وأن تنطلق إلى الله فتقتحم العقبة لتصل إلى الله أسأل الله جل جلاله أن يثبتني وإياكم على الإيمان اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين إلا وقد غفرت لنا أجمعين وتبت علينا وتقبلت توبتنا آمين جزاكم الله خيرا أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسير القلب يرتحل وتحنو حذره العقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي